السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع مواقف إيمانية حقيقة موقف النهاردة موقف جميل جدا في غاية الروعة والجلال موقف رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه الخندق كان الصحابه بقى لهم يمكن ثلاث ايام مش لاقيين ياكلوا والموقف كان صعب جدا شغالين وعارفين ان في 10000 كافر جايين هيحوطوا المدينه عايزين يقضوا على الاسلام والمسلمين بل ويقضوا على سيد ولد ادم صلى الله عليه واله وسلم فالنبي محتار يعمل ايه فجأة أشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه قال له يا رسول الله إنا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا حولنا لما كان حد يحاصرنا عشان ما نخلوش يوصل لنا كنا نحفر خندق حوالينا فما يعرفش يوصل لنا والمدينة كانت محصنة طبيعيا بالجبال والحرات من ثلاث جهات إلا جهة واحدة اللي هي الشمال الشرقي فحفر النبي وهو أصحابه الخندق حوالين المدينة من جهة الشمال الشرقي تم حفر الخندق ولكن في أثناء الحفر اللي استغرق معاهم وقت كبير والكل كان تعبان وكان النبي من تواضعه صلى الله عليه وسلم كانش بيعطي أوامر وهو واقف بقى لكن كان بينزل معاهم يحفر معاهم الخندق ويواسيهم صلى الله عليه وسلم وصل به الجوع لدرجة ان النبي في غزوة الخندق ربط حجر على بطنه من شدة الجوع ليكم ان انتم تتخيلوا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم اللي عرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا فقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في عز ما عمال بيحفر مع الصحابة وتعبان جدا جدا وأثر الجوع واضح على وشه جابر بن عبد الله كان بيته هو أقرب بيت من الخندق فيعمل ايه لم يتحمل المنظر مع ان جابر نفسه برضه بقاله ثلاث ايام ما كلش والنبي صلى الله عليه وسلم هو والصحابه بقالهم ثلاث ايام ما كلوش يوم رايح جابر بن عبد الله لزوجته ويقول لها لقد رايت في وجه النبي شيئا لا اصبر عليه ابدا ايه هو اللي انت مش قادر تصبر عليه يا جابر ان اشوف النبي جعان وشكله تعبان ومجهد بالمنظر ده انا لا اتحمل هذا المنظر طب ما انت كمان يا جابر جعان مش مشكله انا حتى لو مت المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصلوش اللي انا شايفه بعينيا هل عندك من طعام قالت ما عندي الا داجن خد بالك وشويه شعير قال لها طيب جهزي اكل يكفي النبي صلى الله عليه وسلم وعشان هروح ابعت له يجي ياكل صلى الله عليه وسلم قالت له يعني عموما الاكل ممكن يكفي النبي عليه الصلاه والسلام ومعاه أبو بكر وعمر ولكن لا تفضحني يعني ما تناديش حد تاني لأن الأكل مش هيكفي غير النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ده بالكتير وغير كده ما حدش هياكل يعني فإذا بجابر بن عبد الله يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويروح موشوشه كده في ودانه سرا من أصحابه ويقول له يا رسول الله شوف المنظر سبحانك يا ربي يقول له لقد أعددنا لك طعاما يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مر زوجتك يعني أمرها ألا تخبز خبيزا ولا تنضج أي شيء حتى آتي إليكم تعملش أي حاجة لحد ما أجيلكم قال له حاضر وإذا بالحبيب المصطفى اللي عمره ما كان عايش لنفسه وطول عمره خيره على الكل صلى الله عليه وسلم وعمره ما ينسى حد من أصحابه أبدا أهل الخندق كتير جدا عددهم معدي الألف واحد والنبي عليه السلام الدعوة خاصة به هو تعالى يا رسول الله ولو حبيت تجيب أبو بكر أو عمر ما فيش مشكلة أكتر من كده الأكل لن يتحمل فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم شوف الموقف الإيمان الجميل ده راح منادي يا أهل الخندق سمعوا كلهم ماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن جابرا يدعوكم إلى الطعام خد بالك من المنظر طبعا جابر انا متخيل منظره حط ايده على راسه قال ايه ربنا يستر وبالفعل اهل الخندق جميعا بعد حفر الخندق مباشرة الكل جاي ورا النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله طبعا سبقهم علشان يعني يجهز المكان ويشوف السكة قدامه يعني فأول ما راح لقى زوجته واقفة قدام باب البيت ولابسة حجابها فقالت له يعني هل أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم ففجأة لقت إيه غبار وعفار وعدد كبير جيش جاي يا جماعة جيش فاهم إزاي فقالت له ما هذا إيه العفار قال لها الجيش كله جاي قالت له الجيش بك وبك وقعدت تؤنبه إيه اللي أنت عملته ده طب الأكل طب أنا يعني أنت كده فضحتني قدام النبي عليه السلام ده أنا جايب ده الأكل يا دوب يكفي النبي وبالكتير بقول لك أبو بكر وعمر تروح تجيب لي جيش كله فقال لها والله لقد قلت له إن الطعام لا يكفي إلا إياك يا رسول الله وأبو بكر وعمر بكتير قوي وهو الذي قال فقالت له هل يدري رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندنا من الطعام هو عارف عندنا قد إيه قال لها آه قالت له خلاص هو يدري ما يصنع مالكش دعوة تشغلش بالك هو النبي عليه السلام وهو المؤيد بالوحي من السماء وهو عارف هو بيعمل إيه صلى الله عليه وآله وسلم دخل النبي عليه السلام ما عندكم من طعام يا جابر قال له يا رسول الله داجن أو في رواية بهيمة حاجة كده شاة صغيرة كده وشوية شعير فتفل النبي في الطعام تفل يعني من غير هوى خد بالك تفل كده هوى واخد بالك ووضع يده على الطعام وسمى وبارك ودعا ثم قال لها أنضجي طعامك في دقائق معدودات كانت جائزة الأكل خد بالك الأكل كله كان عبارة عن صحن كبير كده فيه شعير وعلى الجناب كده حتت من من اللحمة أو من الشاء أو من الداجن اللي ما كانت موجودة والنبي عليه السلام لم يبدأ بنفسه قال له يا جابر ادعوا الناس عشرا عشرا عشرة يخشوا ياكلوا ويخرجوا ويجي عشرة غيرهم ونظام يعني ما شاء الله ما يخرش المية شوف النظام كان عامل ازاي جابر بن عبد الله تعالوا اتفضلوا عشرة خشوا كلوا بسم الله جابر واقف عمال يبص على الأكل قال لك مع أول واحد هيخش يمد إيده خلاص الأكل خلص فإذا بجابر بن عبد الله ينظر إلى الطعام الناس عمالة بتاكل وكان النبي يأمرهم أن يأكلوا من جوانب القصعة يعني بدل ما يأكلوا من النص لا يأكلوا من الجوانب هم بيأكلوا وكأن الطعام بينزل من السماء جابر بيقول له كان يخيل إلي أن أن أن المكان دوت أو القصعة ديت كأنها تمد من السماء هم ياكلوا والاكل يرجع زي ما هو وياكلوا والاكل يرجع زي ما هو ولو واحد كل حته لحمه تيجي حته لحمه مكانها منظر عجيب ما تعودش عليه جابر بن عبد الله وزي ما قلت لحضرتك الحديث رواه البخاري فالعشره دول كلوا وجابر يبص على الاكل ايه ده زي ما هو كان ما حدش كل العشره اللي بعدهم يخشوا ياكلوا الاكل زي ما هو اللي بعدهم لحد ما اكتر من ألف واحد اكلوا من قصعه واحده وبعد ما أكلوا نظر إليه النبي وتبسم فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لجابر كل أنت وزوجك أولادك ثم ما تبقى من طعام أهدي جيرانك هيتبقى طعام يا جابر لما يتبقى الطعام ده ما تسيبوش عندك في البيت لا ادي لجيرانك وأكلهم ودخل السعادة عليهم ده كان موقف عجيب قوي قوي مجرد ان انسان يفكر في انه يؤثر اي انسان على نفسه ربنا بيرزقه بركة لا تخطر على قلب بشر وتخيل بقى ان انت مش بتؤثر اي حد ده انت بتؤثر النبي صلى الله عليه وسلم والنبي تفل على الطعام وسمى وبارك كيف, كيف تكون البركة في هذا الطعام ويقدر ربنا سبحانه وتعالى لأن الإثار جه من جابر بن عبد الله أن تكون المعجزة في بيت جابر بن عبد الله كان ممكن لما جابر بن عبد الله آثر النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام كان ممكن النبي عليه السلام في هذه اللحظة يدعو الله عز وجل تنزل مائدة من السماء هو النبي صلى الله عليه وسلم أقل من سيدنا عيسى ده سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم لكن لا لازم المعجزة تتم في بيت الرجل الذي أظهر هذا الإيثار العظيم الحقيقة احنا في شهر رمضان وناس كتيرة جدا جدا بتحب العبادة وبتقبل على العبادة وده شيء في غاية الروعة والجمال ربنا يثبتهم يا رب العالمين لكن في معنى جميل مش عايزين ننساه في وسط زحمة الدنيا وفي وسط زحمة الحياة وفي وسط حتى انشغلنا بالعبادة الجميلة ديت من صيام لقيام لتراويح لقراءة قرآن لذكر الله سبحانه وتعالى حتة التراحم والإحساس بآلام الغير والمواساة لأن أعظم الأعمال في هذا الدين العظيم أعظم الأعمال ما تعدى نفعها إلى الغير عايز تحفظوا الحتة دي يا جماعة دايما من, من, من حكمة الشارع سبحانه وتعالى ومن حكمة الشارع صلى الله عليه وسلم فالمولى عز وجل يشرع والنبي صلى الله عليه وسلم يشرع بوحي من الله سبحانه وتعالى من حكمة الشارع أنه يجلب المحبة ما بين قلوب المسلمين يعني دايما يعني ايه يعني يوجد العبادات والاعمال التي تقرب المسلمين من بعضهم البعض وتخلي قلوبهم ما شاء الله على قلب رجل واحد ويقول لك انما المؤمنون اخوه ويجي النبي عليه يقول لك مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر خدت بالك يبقى اذا المؤمن واخو المؤمن لا لا يظلمه ولا يسلمه على طول كده دايما ايه النبي عليه الصلاه والسلام يوصف حته الاخوه الأخوة والمحبة ويجي يقول لك لو عايز تكون في ظل عرش الرحمن يوم ذاكر لك سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله من دونهم إيه ورجلان تحابا في الله خدت بالك والمولى عز وجل يوم القيامة الحديث اللي فات في البخاري ومسلم اللي جاي عند أحمد بسند صحيح إن الحق جل وعلا يوم القيامة ينادي أين المتحابون أين المتحابين فيا أين المتحابون فيا أين المتب... أين المتحابين فيا أين المتبادلين فيا أين المتزاورين فيا سبحان الملك المولى عز وجل بي بيقول لك فين اللي كانوا بيحبوا بعض عشاني فين اللي كانوا بيزوروا بعض من أجلي سبحان الملك اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي عشان يوجد جو من المحبة والألفة والإيثار بين المسلمين ولذلك هنا شوف النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعند أبو الشيخ في ثواب بإسناد حسن يقول لك داووا مرضاكم بالصدقة رغم ان انت مريض او ابنك مريض ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين يقول لك عايز تداوي نفسك او تداوي مرضاك تصدق سبحان انفع غيرك تعود النفع عليك انت سبحان الله صنائع المعروف تقي مصارع السوء لما تصنع المعروف للناس ما يحصل لكش انت سوء تقي مصارع السوء ما تقعش في مصرع سوء وصدقة السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى خدت بالك حتة التشجيع ان انت تعمل خير للغير لان انت لما تعمل خير لاخوك وده يعمل خير لاخوه وانت تعمل خير لاختك هينتشر الحب والالفه بين المسلمين المجتمع هيبقى متماسك انما لو المساله كلها فقط عباده وبس انا بعبد ربنا بصلي قيام ليل آه بذكر ربنا بقرأ القرآن بصلي بعمل أي حاجة في النهاية ما هي الفايدة عايدة عليا أنا مش على مش على الناس اللي حواليا واضح المعنى اللي أنا عايز أقوله ولذلك محمد بن المنكدر رحمه الله رحمة الله ومن سادات التابعين سبحان الملك يعني في يوم من الأيام بيقول إيه بيقول بيقول بت ليلة أغمز أطراف أمي سبحان الملك أمه كانت مريضة مرض كان الدم ما بيوصلش لأطراف إيديها ورجليها فبيقول قعدت طول الليل أدلك لها أيديها ورجليها عشان الدم يوصل لأطرافها قال وبات أخي يصلي قيام الليل ويبكي يقول فوالله ما أرضى ليلته بليلتي أنا ليلتي أنا عند الله أفضل من ليلته لأن ليلته هو الفايدة بتاعتها عايدة عليه هو أما ليلتي أنا فكانت الفايدة عايدة على أمي وقد قال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك قال ابن عباس في هذه الآية ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة لا يقبل الله واحدة بغير اختها ما يقبلش دي من غير دي الاثنين لازم يكونوا مع بعض قال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل وقال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل وقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك عايزين نتكلم النهارده عن المواساة وعن الإيثار وعن حب الخير للغير وده كان موقف إيماني جميل قوي بدأناه بقصة سيدنا جابر في غزوة الخندق اللي هي غزوة الأحزاب الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة الإمام العلم اللي كان كل كلامه قيم رحمه الله رحمة واسعة قسم المواساة لست أنواع النوع الأولاني المواساة بالمال الثاني المواساة بالجاه وهنشرح كل ده الثالث المواساة بالبدن والخدمة الرابع المواساة بالنصيحة الخامس المواساة بالدعاء والاستغفار السادس المواساة بالتوجع لهم ان انت تتوجع لاخوانك ان انت تحس بالامهم ان انت تتالم قوي لو اخوك تالم سبحان الملك ان انت لما تحس ان اخوك مريض كان المرض في جسمك انت لما تحس ان اخوك جعان كانك انت اللي جعان حتى قال أبو سليمان الداراني رحمه الله رحمة واسعة والله لو جعلت لو جعلت الكون كله أو الدنيا كلها في لقمة فوضعتها في في أخي ما كانت كافية ولا يكون هذا الرجل أخا لي حتى أقول له يا أنا يا أنا ربنا أنزل الأخ منزلة النفس قال ولا تلمزوا أنفسكم يعني ولا تلمزوا إخوانكم سبحان الملك خدت بالك يعني لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا أي بإخوانهم خيرا ودي كان كان ليها سبب إن لما حصل حادثة الإفك واتهمت أمنا عائشة ظلما وعدوانا من رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول اتهمها في عرضها رضي الله عنها وارضاها وهي الطاهرة المبرأة التي التي نبتت في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي وتربت بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم سبحان الملك كان أبو أيوب الأنصاري قاعد مع زوجته أم أيوب وأبو أيوب وأم أيوب كانوا على موجة واحدة زي ما بيقولوا كانوا بيحبوا بعض جدا وكان في ما بينهم توافق نفسي جميل جدا ففي يوم من الأيام في حادثة أثناء حادثة الإفك يعني بيقول لها يا أم أيوب لو كنت مكان عائشة واتهمت بما اتهمت به عائشة أكان من الممكن أن تفعلي ما اتهمت به عائشة قالت لا والله يعني هل أنت كان ممكن يا أم أيوب أن أنت تفعلي الفاحشة اللي هم اتهموا بها أمنا عائشة قالت لا يمكن طبعا قال فوالله لعائشة أفضل منك يا أم أيوب فنظرت أم أيوب ليه لأبي أيوب الأنصاري قالت وأنت يا أبا أيوب لو كنت مكان صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه وارضاه أكنت تفعل ما اتهم به قال لا والله حاشا لله قالت فوالله لصفوان ابن المعطل السلمي خير منك يا أبا أيوب فنزل قول الله عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا أي بإخوانهم خيرا يا سلام يا سلام على النفوس الجميلة يا سلام على النفوس اللي كان فيها رقي وجمال وحلاوة مش النهارده سوء ظن بالناس واتهام للناس وده عمال يتهم ده وده عمال يرمي ده وده عمال يقذف ده وده عمال سبحان الملك المجتمع لما كان في نقاء ونظافة وحب المجتمع كان كله بيسود حب غير عادي وتآلف غير عادي كان واحد فيهم يتمنى فعلا يطلع اللقمة من فمه ويعطيها لأخيه لأن كان في حب في المجتمع غريب جدا يعني رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على الإيثار وعلى الحب وعلى المؤاخاة بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم علشان كده كان في حديث عجيب قوي أنا بعتبره حديث هو الحديث الأم في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن والحديث اللي عنده كتاب صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله رحمة الله يلاقيه برقم 176 في المجلد الأولاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الناس إلى الله أنفعهم أنا عايزكم تركزوا في حديث النهاردة وموضوع النهاردة موضوع جميل جدا جدا ومؤثر خصوصا يا جماعة إن إحنا خلاص النهاردة 17 رمضان هنبتدي بعد ثلاث أيام نخش في العشر الأواخر خدوا بالكم الفقراء والناس المساكين والناس اللي قلوبها انكسرت الناس اللي اتظلمت في ظل النظام السابق يعني سبحانك يا ربي أنا أنا مش عارف يعني ال ال ال النظام السابق ده هيتحاسبوا على مين ولا على مين على الناس اللي عايشه في عشوائيات وقلوبها مكسوره وعايشين عيشه غير ادميه ولا هيتحاسبوا على ايه ولا على ولا على الظلم اللي, اللي الناس دقيته في السجون والمعتقلات ولا على الناس اللي اتقتلت ظلما وعدوانا ولا على الناس اللي اتحرمت حتى من اللقمه الحاف ولا على انا مش عارف على ايه ولا على ايه بصراحه الحقيقه طبعا يعني كم كبير جدا جدا من شعبنا الطيب عايش تحت خط الفقر وانا كان عندي فكره يا جماعه واتمنى انها تلقى القبول في قلوب إخواني من رجال الأعمال والناس الأغنياء عايز أقول حاجة عايز أقول يا جماعة أنا ما بقولش هاتوا فلوس نعمل لا إحنا ما بناخدش فلوس من حد إحنا عايزين بس نعمل حاجة ظاهرة خالص عايز كل واحد بدل ما نقول خدوا بالكم وركزوا معايا في الحتة دي بدل ما نقول نروح العشوائيات ونحاول نبني لهم بيوتهم أو نعمل أو نعمل في أماكن في العشوائيات يا جماعة سامحوني آدميا لا تصلح العيشة فيها أصلا أنت هتصلح في إيه واحد حضرتك يعني يعني شارع عربية موتورها مفوت الشاسيه مكسور والقوايم ضايعة والبيبان مكسرة والإزاز مدغدغ والكراسي مش موجودة وملهاش دركسيون وبعدين بيقول لك نجددها تجدد إيه ارمي العربية ديت وهات عربية ولو بسيطة فأنا عايز أقول حاجة الحمد لله الدنيا فيها حلول وسطية جميلة قوي أنا عايز أقول بدل الراجل اللي عايش في العشوائيات ده عايش في عيشة سامحوني فعلا غير آدمية بيشربوا مية أقرب ما تكون إلى مياه المجاري الحياة غير صحية بالمرة بيجي لهم فنطاس المية يملى لهم مية مرة في الأسبوع ولا بتاع ويجي لهم مش عارف إيه تشيل مش عارف إيه حاجات صعبة قوي قوي وعيشة غير آدمية فأنا عايز أقول حل أبسط من كل ده عايزين مجموعة من رجال الأعمال وبالله عليكم وأنا مستعد للتواصل معاكم وأتمنى ما حدش يطلع فلوس لحد يعني ايه لا تقول للشيخ فلان ولا للداعيه فلان ولا خد لا ما تديش حد حتى لو كان انا ما تديش حد انزل بنفسك انزل بنفسك وشوف الفقراء وادخل السعادة عليهم بنفسك عايزنا معاك نيجي ضيوف شرف فقط من اجل ان احنا نحاول ندخل السعادة على الناس ديت معاكم فنعمل ايه الفكرة اللي خطرت على بالي قلت بدل ما نروح لواحد عايش في عشوائيات ونصلح له بيته لو كان عايش في عشة نقوم بنها له طوب أحمر ونعمل له حمام ونعمل مش عارف إيه ما هو برضه ما زال في البيئة الصعبة ديت لا عايزين نحلها حل أجمل مثلا لو عشوائية في مكان ما قريبة قريبة مثلا من منطقة دار السلام أو مصر القديمة أو منطقة عزبة النخل أو أو أو نشوف أقرب منطقة سكنية صحية للمكان ده وتكون منطقة يعني ايه أسعارها بسيطة جدا جدا وأرجو بالله عليكم أن الفكرة ديت بجد يعني أتمنى أن ربنا يشرح لها صدور رجال الأعمال أنت هتبني له بيت وهتكلفه كام والله أنا ههد العشة دي وهبنيها مرة تانية هتكلفني في حدود 20 30 50 ألف جنيه مفيش مشكلة طيب إيه رأيك في فكرة أفضل وتدخل بها السعادة على أكبر قدر من الأسر ومش هتكلفك كده نعمل إيه نطلع الأسرة الكريمة ديت وربما تكون مصالحها قريبة من هذا المكان مش هنبعدهم نشوف لهم مثلا شقة إيجار جديد مثلا لو كانت منطقة قريبة من دار السلام من مصر القديمة من عزبة مش عارف إيه من أي مكان بقى ونشوف لهم شقة إيجار جديد شقة إيجار جديد مثلا تخش في حوالي كام 400 500 جنيه يبقى إيه خدنا لهم شقة شقة متبيضة وجميلة وفيها مطبخ وحمام وأوضتين مثلا يعني مش عايزين نقول حتى لا ثلاثة ولا أربعة ولا أوضتين يا سيدي أوضتين صالة بمطبخ بحمام واخد بالك فيه بيت بسيط جدا وجميل كده يخش ويلاقي نفسهم عايشين عيشة آدمية كل اللي هتدفعه هو مقدم شهر ولا تأمين شهرين واخد بالك وإيجار الشهر يبقى هتدفع مثلا كله على بعضه 2000 جنيه حلو كده وتجيب لهم شوية عفش كده بسيط اوضتين نوم بساط كده يعني او اوضه نوم وسريرين في الاوضه الثانيه ومطبخ بسيط كده ببوتاجاز بسيط بغساله بسيطه بحاجات يعني ايه يعني الف ب اللي هي الامور البسيطه جدا اللي ممكن تعيش عليها اي اسره بسيطه لانهم عايشين في عيشه تحت الحضيض يعني عيشه لا ادميه ودخلهم الشقه وساعدهم وادخل السعاده على قلوبهم وتكفل الاسره ديت وربنا هيكرمك ويقبرك كل اللي هتعمله هم كانوا عايشين وبيسترزقوا يوم بيوم بينزلوا يشتغلوا كل اللي عايزينه بس حياة آدمية بيت يعيشوا فيه فانت حطيتهم في شقة وادفع لهم إيجار كل شهر بس كده ده اللي مطلوب من حضرتك يبقى انت بدل ما ظبطت له بيته ب 40 50 الف جنيه في عشوائيات نقلته لشقه جميله في وسط الناس وفي وسط مجتمع جميل واخد بالك وفي وسط ناس طيبين وخلاص هو شال هم بقى موضوع الايجار والكلام ده كله عايش كانه عايش في شقه تمليك وخلي الإيجار ممدود لفترة طويلة 10 سنين أو أكثر من ذلك على قد ما تقدر وادخل السعادة على الأسرة دي لو كل واحد غني لو مسكنا مجموعة عشوائيات العشوائية دي فيها كم أسرة والله فيها مثلا حوالي 500 أسرة لو 500 رجل أعمال والله مش محتاجة رجال أعمال يا جماعة أقسم بالله مش محتاجة رجال أعمال محتاجة ناس عاديين جدا يكون ربنا ميسر لهم حالهم يكون ربنا ميسر لهم حالهم كل واحد يكفي الأسرة وانا اقسم لكم بالله انا على استعداد يعني مش عايزين نقول ريان انا على استعداد ابدا بنفسي واكفل الاسره اسره واحده بس واخد بالك دي امكانياتي اسره واحده نكفلها وننقلها من مكان لمكان وندفع لها الايجار الشهري فقط وهم بقى بيشتغلوا ويسترزقوا ربنا يوسع عليهم يا رب العالمين وهكذا كل أسرة مصرية ربنا موسع عليها تنقذ أسرة مصرية لسه ما توسعش عليها بكده أقسم بالله هينتشر الحب في البلد لا هيبقى فيه بغضاء ولا هيبقى فيه بلطجية هو البلطجي ده بيعمل إيه؟ البلطجي ده راجل يعني انا ما بعذروش في البلطجي اللي بيعملها لكن هو مش لاقي ياكل واحد نازل بي بي بي بيضرب في ده ويعور في ده عايز يعيش وسايب ولاده هيموتوا من الجوع فهو بينزل ياخدها بقى بالعافيه والبلطجه ما دام الناس دي مش حاسين بينا بيعمل كده انا لا اعذره في فعل هذا طبعا بالمره الكلام ده كله غلط انزل اشتغل وربنا يكرمك لكن هو زي ما بتقول ضاقت بيه الحياه ولما شاف المليارات اللي اتسرقت يعني في الفتره اللي فاتت خلاص دب الياس في قلوبهم دخلوا السعادة على قلوبهم يا سلام لو الموضوع ده تم قبل العيد تخلوهم يقضوا العيد كده في شقة جديدة الله الله يكرمكم ويبارك فيكم ويسعد قلوبكم يا رب العالمين دخلوا السعادة على الناس اسمع لكلام حبيبك بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم ويا رب اخواننا في الاستوديو هنا شغلوا المكافي دخلوا السعادة عليا لحسن الواحد قاعد مولع يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن أحب الناس إلى الله أنفعهم وأحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم يا رب يدخلوا علينا السرور بشوية هوا يا رب العالمين سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا شوف بقى النبي عليه الصلاة بيقول لك إيه بيقول لك أبواب الخير كتير أهي أنا مش هوقفك عند باب خير واحد لا ده أبواب كتيرة جدا واللي عايز يدور هيلاقي أو تطرد عنه جوعا ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة خد بالك ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل الله تعال نشوف النبي عليه السلام بيقول إيه هنا في الحديث ده بيقول أحب الناس إلى الله على الإطلاق أنفعهم على قد ما تنفع الناس على قد ما ربنا يحبك زود النفع تزيد المحبة زود الإكرام يزيد المحبة كل لما تكون عايز تفوز بأكبر قدر من محبة ربنا انفع الناس الغلابة دولت دخل عليهم السعادة أذكر من سنوات طويلة كان واحد من رجال الأعمال في يوم من الأيام بتاع دوت بعت لي 100 بطانية قال لي شيخ محمود ممكن ابعت لك 100 بطانية توزعها على الفقراء انا يعني الواحد وقته مشغول جدا بس قلت يعني حلو قوي ان الواحد يدخل السعاده بنفسه على الناس ديت قلت له خلاص بعتهم فبعتهم لي بدات اخدهم في العربيه كده سبع بطاطين 10 بطاطين اللي مش هقدر اشيل طبعا ال100 في العربيه وبدات اعدي على اسر عايشه والله يا اخوه في عشش عشه من صفيح او من خشب عشه عشش كده جنب بعضها وبعد صلاه التراويح رحت لهم اخبط على الباب الراجل يفتح لي الراجل عنده مثلا يجي 70 80 سنه السلام عليكم يا حاج ازي حضرتك فهو هنا مش شايف كويس اهلا يا ابن عليكم السلام اقول له يا حاج كل سنه وانت طيب دي واحد فاعل خير بعت لحضرتك البطانيه دي اقسم بالله ما قادر انسى الموقف ده الراجل دموعه نزلت على عينيه كان ساعتها كان رمضان كان في الشتاء كانش في الجو الجميل اللي احنا فيه ده كان في الشتاء وكانت الدنيا تلج فالراجل راح بكى قال لي ربنا يكرمك يا حبيبي والله يا ابني نايم على الأرض زي ما انت شايف والله ما لاقي حاجة اتغطى بيها تخيلوا راجل نايم على البلاط مش بلاط بلاط ايه ده مفيش بلاط أصلا ده هو على الأرض على الأرض يعني اللي هم عاملين الأرض بالأسمنت كده هو نايم على الأرض لا عنده حاجة ينام عليها ولا عنده حاجة يتغطى بيها ورغم ذلك ساكت يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا مش واقفين بقى في الإشارات وعمالين شغالين زي الملقاط بس غصب عنك انت هتدي حتى لو ما يستاهلوش انت تستاهل حتى لو هم ما يستحقوش الصدقة انت تستحق انك تفوز بالأجر دوت قول لي بس دول متساولين معلش خد الأجر ولو بحاجة بسيطة اعمل كده في في في العربية بيبقى في مكان كده في مكان تحط فيه فلوس حط انصاص جنيهات وجنيهات حاجات بسيطة كده ويعني زي ما بيقولوا اقل من نادرك وفي زي ما بيقولوا يعني احنا مش عايزين حد طبعا يندر بس عايز اقول يعني ايه يعني اكرم الناس اكرم الناس ما تردش حد النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد احدا اكرم ولو بالنذر اليسير ان شاء الله حتى بربع جنيه لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق عارف لو معكش فلوس خالص عايز اقول لك حاجه حلوه قوي ممكن تعدي على اشاره وتلاقي مثلا آه، أربعة خمسة من الناس دولت ممكن يكون متساهل ممكن يكون محتاج ما هي الدنيا يعني اختلطت ببعضها فأنت ما معكش فلوس أقول لك حاجة حلوة افتح إزازك وما تكشرش في وشه وما تدوش وشك الناحية التانية وما تشوحش بإيديك افتح إزازك وسلم عليه السلام عليكم ازيك يا حاج عامل ايه يقول لك حاجة لله قول له والله يعني صدق أنا معيش فلوس أو ما معيش فكة أو ممكن يكون ما معكش فكة جنيهات يعني قول له معيش فكة لكن ادعي لك ان ربنا يوسع عليك يا رب ربنا يكرمك يا حاج ربنا يوسع عليك من بالحلال الطيب ويرزقك الجنة ان شاء الله وهناك هتسعد وه- وهي دنيا يا حاج وربنا يكرمك ان شاء الله ادعي له دعوتين يعني ما تبخلش حتى بالمواساة ولو بكلمة ولو بالكلمة واخد بالك طبعا في ناس بتبقى يعني ايه ممكن ت- تقول لك يعني كسبنا صلاة النبي واخد بالك يعني ايه ويتريق عليك ومش عارف ايه طبعا يعني ايه كسبنا صلاة النبي يعني صلاة النبي قليلة لا صلاة النبي دي حاجة عظيمة جدا ده بنفوز بها ب- ب- بصلاة المولى عز وجل علينا من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة اه يعني فاهم ازاي الناس بتقولها استهانة بقدر الصلاة على لا ده الصلاة على النبي اجرها عظيم جدا لكن اقصد إنه ممكن يتريق عليك يتريق مش مشكلة اديك انت رضيته بكلمة وانت احسن منه مش مشكلة أحب الناس إلى الله أنفعهم وأحب الأعمال إلى الله شوف أحب الأعمال ما قالش إيه؟ ما قالش قيام الليل ما قالش صيام النهار ما قالش آه، الحج المبرور لا بيقول لك وأحب الأعمال إلى الله سرور إيه سرور؟ أي سرور؟ أصل خد بالك من حاجة اصل في انسان بيبقى عنده قدره انه انه يبذل كتير ويدفع ملايين في انسان فقير ما حلتوش حاجه حتى انت يا فقير تقدر تدخل السعاده على واحد افقر منك وكل فقير في الدنيا اكيد في هناك من افقر منه احيانا تبقى قاعد في شقه اوضه وصاله وقاعد وزهقان وتعبان ومتضايق وبعدين تيجي ماشي في مكان كده تلاقي ناس عايشين يا عيني في- في مقبره تخيل في ناس ساكنه في المقابر تقول يا الحمد لله يا رب ده احنا في نعمه اللهم لك الحمد ويجي اللي عايش في مقبره يلاقي نفسه في يوم من الايام هو ن- ناقم على العيشه اللي هو عايشها يبقى ماشي في الشارع فيلاقي واحد آه، نايم جنب آه، جنب سامحوني يعني جنب جنب بتاعه الزباله فيقول له انت نايم هنا ليه؟ يقول له مش لاقي والله حاجه انام فيها. والله لو الاقي مقبره يا ابني كنت نمت فيها. يقول لي لا الحمد لله ده انا ما عندي مقبره انما ايه؟ ترد الروح خد بالك؟ آه، سبحان الله كل فقير هيلاقي اللي افقر منه. فعشان كده النبي قال لك لا تحقرن من المعروف شيئا. حديث عجيب قوي قوي رواه النسائي باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق درهم مئة ألف درهم دي فزورة دي لا مش فزورة دي حقيقة في درهم سبق مئة ألف إزاي قال لهم كان الرجل اللي هو عنده مئة ألف ده كان عنده عرض كثير من المال واحد عنده مثلا مليار فرح متصدق بمئة ألف إيه المئة ألف اللي عنده دي الفكة اللي بيجيب الباشا دي بعزومة بيخلصها اه والله اخ صديق بيكلمني في اول رمضان بيقول لي والله ليه زميل عمل عزومه لبعض رجال الاعمال في فندق عزومه بيقول لي والله مكلفها 150 الف جنيه قلت له سبحانك يا رب ال 150 الف ديت بالنسبه للناس اللي في العشوائيات كنا ممكن ندخل السعاده على كم واحد على حوالي اكتر من 50 اسره قول 50 اسره تخيل 50 اسره بال 150 الف جنيه ديت 50 اسره تحمي اعراضهم وولادهم بانك تسكن كل اسره في بيت في شقه تدفع كده 2000 جنيه وتقعدهم في شقه 2000 يبقى كام اسره 75 اسره 75 اسره تحمي اعراضهم وتفتح نفسهم للدنيا بال 150 الف اللي عمل بيهم عزومه وعزومه في النهايه ايه من اجل ايه قدم السبت عشان تلاقي لحد شويه بقى تخليص معاملات و... و... وترحيب برجال اعمال وكده هم في غنى عن كل ده حتى العزومه من 150 الف ديت اتحداك لو كلوا ربع الاكل اللي بيتحط ده هو كل واحد بياكل حتتين كده وبيتكلفوا قدام بعض وميرسي وثانك يو وهواريون يحمدوه خلاص ولقمه صغيره ويقوم ويمشي ما حدش بياكل اخر سبحان الله كنت مره من مرات كنت معزوم في فندق لكن فندق محترم ما فيهوش خمر ولا اي حاجه كنا معزومين على الاكل عادي يعني الراجل كان مكلف العزومه ديت كان الكلام ده من حوالي اظن 10 سنين كان مكلف العزومه دي حوالي 6 7000 جنيه خد بالك فبعد ما أكلنا كل واحد أكل نذر يسير جدا فوجئت لقيت الراجل ال- ال- الشيف اللي موجود في المكان بيقول يا جماعة الله يبارك فيكم محدش كان حاجة فلو حد يقدر ياخد الحاجات دي بدل ما احنا كل يوم بنرمي أكل بست سبعة آلاف جنيه في الزبالة شوف تخيل أكل يوميا بست سبعة آلاف جنيه ترمي في الزبالة والفقير ممكن يكون مش لاقي لقمة ياكلها العجيب في الموضوع ان ان ان نفس الرجل اللي اللي, اللي كان عازم الناس دول كلهم واخد بالك ومدافع الالوف دي كلها وممكن هو خارج يقابله فقير يقول له جنيه لله يقول له الله يسهل لك ما تبخلش ما تبخلش ولو بالنذر يا سيدي كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود من الريح المرسله شفت سرعه الريح ايه سرعه الريح شوف سرعه الريح ماشيه ازاي النبي عليه الصلاه والسلام كان اجود من الريح المرسله وكان اجود ما يكون في شهر رمضان حين يدارسه جبريل القران عليه السلام حاجه عجيبه جدا انت عارف ان ان النبي عمره ما قال كلمه لا ما قال لا قط اللي جاي له بيساله بيديله لدرجه ان ان مره جات له حله جديده وراح واحد من الصحابه طلبها فالنبي استحى منه راح مديها له فالصحابه لاموا الصحابي ده ايه اللي انت هتعمله ده؟ النبي جاي له حله وهو انت عارف ان هو عمره ما بيرد حد ابدا تروح تطلب منه الحله الجديده اللي جاله قال لهم والله ما طلبتها الا لتكون كفنا لي وقد كان كذلك لما مات وصى قال لهم حله النبي دي كفنوني فيها فكفنوه فيها خدت بالك هي ال- المساله مساله يعني يقين في الله واحنا امبارح لما اتكلمنا عن حسن الظن قلنا حسن الظن بيبان في حاجتين عند النعم وعند البلاء عند النعم لما ربنا يديك فلوس بتنفق وانت على يقين من ان ربنا هيعوضك يبقى عندك حسن ظن بالله بتبخل يبقى انت بتسيء الظن بالله بتظن ان انا لو انفقت ربنا مش هيديني تاني آه، وفي البلاء هل تظن يعني حينما يبتليك المولى عز وجل ان هو بيبتليك عشان يعذبك بينتقم منك يعني ولا بيبتليك عشان يقربك ويهذبك هي دي المساله يبقى لازم يكون عندك حسن ظن بالله فالنبي بيقول سبق درهم مئة ألف درهم إزاي يا رسول الله قال لهم الراجل كان عنده عرض كثير من المال تصدق بمئة ألف الثاني كان لا يمتلك من الدنيا إلا درهمين بس فراح متصدق بنص ثروته هو معاه درهمين راح متصدق بدرهم يبقى تصدق بإيه؟ بنص ثروته فسبق الدرهم مئة ألف درهم عرفت ليه النبي بيقول لك لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق هقول لك على حاجة عجيبة قوي وسر من أسرار الواحد عاشها من خلال 20 سنة دعوة أجمل لحظة ممكن تمر في حياتك مش اللحظة اللي أنت يعني بتنجح فيها في حاجة معينة أو إن أنت بتعمل فيها عبادة معينة وإن كانت اللحظات دي كلها لحظات سعادة وجميلة لأن أي عبادة بتدخل على قلبك السعادة والفرحة والسرور وبتخليك تبقى حاسس كده بإن أنت يعني كأنك طاير فوق السحاب لكن صدقني يقينا والله الذي لا إله غيره وجرب ومن ذاق عرف ومن عرف اغترف جرب كده دخل السعادة على حد جرب كده تلاقي واحد مرمي في الشارع وعامل كده ومش لاقي ياكل ومش لاقي مكان ينام فيه خده وجيب له أوضة بحمامها وقعده فيها وهات له سرير ينام عليه وشوف الفرحة كأنك رديت له روحه شوف الفرحة اللي هتكون في قلب الرجل ده وحاول تفوز بدعوة منه خليه يدعي لك الناس اللي قلوبها مكسورة ديت أنا أستشعر إن دعائها مستجاب إن ربنا مش ممكن يسلب منهم كل شيء أكيد ربنا بيعطيهم حاجة معينة يسعدوا بيها ويقدروا يكملوا بيها حياتهم تعالوا نساعد بعض إن نخلي الحياة حلوة تعالوا نساعد بعض إن نخلي الحياة حلوة تعالوا بجد والله يا جماعة شوفوا المناطق الواقعة العشوائيات بلد زي زي بلاد الصعيد فيها ناس واهل الصعيد ليهم سمت جميل ليهم اهل نخوه ناس رجاله واهل نخوه ولاد بلد وعندهم هناك كم كبير جدا من الفقراء وعندهم برضو كم كبير من الاغنياء رجال الصعيد في منهم رجال اعمال ولما بيكونوا رجال اعمال بيبقوا شاطرين قوي قوي وما شاء الله بيبقوا يعني ربنا موسع عليهم جدا لو كل واحد مش في الصعيد بس الصعيد وفي الأرياف اسكندرية القاهرة وكل بلاد مصر وكل بلاد المسلمين أديكم شايفين اللي, اللي, اللي حاصل لإخواننا في ليبيا واللي حاصل لإخواننا في سوريا واللي حاصل لإخواننا في اليمن الأيتام بيكتروا خدوا بالكم الأيتام بيكتروا كل يوم ما هو كل يوم ناس بتتقتل واللي بيتقتل ده يا إما ابن أمه فقدته مش عايز أقول فقدته كسبته إن شاء الله يكون شهيد نحسبه كذلك ويشفع لها يوم القيامة يا إما أب وساب ولاده فالأيتام بيكتروا كل يوم كل يوم عدد الأيتام في تصاعد في ليبيا وسوريا واليمن والصومال والصومال المجاعة اللي عايشين فيها معقول يا جماعة في مسلم يجوع وإحنا عايشين يعني أنا مش مش مصدق نفسي لما سيدنا عمر بن عبد العزيز يبعت ويوصل الأمر إنه يسد دين المسلمين ويحجج كل اللي مش قادر يحج ويزوج كل شباب المسلمين وكل بنات المسلمين ويوصل الأمر إنه يقول لا ده كمان لازم نكرم الطيور الطيور الطير الطير كان ليه حق في بلاد المسلمين أكتر من حق المسلم النهاردة في بلاد المسلمين ده حاجة تزعل قوي قال ائتوني بالحبوب وابدروها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين كان الطير متمتع متمتع في عهد العدول لما كان عندهم دين وكان عندهم أخلاق وكان عندهم رحمة إنما سبحان الله أديك شفته النظام السابق لما ربنا نزع من قلوبهم الرحمة سابوا الناس ياكلوا في بعض وصل الأمر أحيانا إن كان الناس تقول مش عايزين بس غير رغيف لقمة حاف ناكلها بنقف طوابير على العيش العيش علشان ناكل ونسيب أشغالنا ونقف من صباحية ربنا من بعد الفجر لحد الساعة 9 10 عشان ناخد 10 ترغيفة ويوصل الأمر إن الناس تضرب بعض بالسكاكين علشان يفوزوا ب 10 ترغيفة تخيل واحد يروح عشان يجيب 10 ترغيفة لأولاده ولاده يتيتموا يتقتل أبوهم وما بيدوا لهم عيش تخيل يعني لو كانوا مش عارف أقول إيه لو كانوا حتى رحموا الشعب حاجتين لو كانوا عملوهم كان الشعب كان رضي لو كانوا خفوا وطئة التعذيب والاعتقالات والبهدلة اللي كان بتعرض لها شباب الشعب شباب المسلم عايزين نتكلم بصراحة إن ما كانش فيه ولا نصراني بيعتقل في مصر أبدا كان ممنوع كان ممنوع لدرجة إن احنا كنا بنشوف في, ال في, ال في, ال في الأمن أحيانا ينزلوا يعملوا كبسة كده على في الشوارع كده وينزلوهم من الميكروباصات ويودوهم على ال على ال على السجن يعني على سبحان الله اسمك يا ابني محمد احمد محمود عبد الله جرجس ايه اللي جاب جرجس هنا اتفضل بره في ما بنعتقلش احنا مسيحيين ما بنعتقلش غير مسلمين بس فلو كانوا خافوا وطئه العذاب والبهدله ديت ومعاها بس شيء من يعني يخلوا الناس تشم نفسها يلاقوا لقمه عيش ياكلوها يلاقوا شويه ميه نظيف تخيلوا في قرى لحد الان في مصر ما فيهاش ميه ما فيهاش ميه يشربوها سبحان الله يقول لك نفسنا نشرب ميه ما كانتش الفناطيس الميه توصل لهم ميه ما يلاقوش ميه يشربوها تخيل حاجه قمه البهدله فعشان كده بقول لك يعني تعالوا نخلي الحياه حلوه تعالوا ندخل السعاده على الناس ديت شوف النبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم الحديث الحقيقه حديث جميل وذو شجون احب الناس الى الله انفعهم وما قالش خد بالك من حاجه حلوه قوي الحديث هنا بيقول ايه احب الناس الى الله انفعهم ما قالش أحب المسلمين إلى الله أنفعهم عارف ليه؟ لأن الخير ممكن يصدر من أي إنسان مسلم أو غير مسلم والخير ممكن يروح لأي إنسان مسلم وغير مسلم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه لما لما أكرم كل المسلمين وأكرم حتى الطيور قالوا له لسه في فلوس موجودة في بيت مال المسلمين قال لهم إيه؟ قال لهم ما تبقى من المال تصدقوا به على فقراء أهل الكتاب أنا ماليش دعوة أنا أختلف معاه في عقيدته ماشي لكن لازم أرحمه ده إنسان واضح المعنى الجميل اللي إحنا لازم نفهمه ده إنسان وله حق الآدمية ما نتعرضلوش بأذى ما نأذوش بل لو قدرنا نكرمه ونأكله نأكله إيه المشكلة ولك الأجر ده إذا كان في كل ذات كبد رطبة أجر يعني أنت لو يعني سبحان الله, سبحان الله هي مش المرأة كما عند البخاري سقط كلبا وكانت امرأة بتتاجر بعرضها امرأة تزني عياذا بالله ربنا يعافيكم امرأة بتزني ومجرد أنها سقط كلبا غفر الله لها وأدخلها الجنة أمال اللي يسقي إنسان اللي يسقي إنسان إنسان جعان يعني أنا لو قاعد كده ولقيت واحد مش مسلم عدى عليا وقال لي مش لاقي آكل أقول له لا لا لا أنت أنت مش مسلم ولا يمكن تاكل أبدا وتفضل بره سبحان الله يحكى في الأثر إن كان الأثر ما هوش يعني ما لا بنقف على صحته لكن يحكى في الأثر إن سيدنا إبراهيم كان لا يأكل حتى يأتيه ضيف لازم يمر ضيف عشان ما يعرفش ياكل من غير ضيف لحد كده الرواية صحيحة بعد كده ما لم يعني لم نستوثق من صحة الخبر يعني في يوم من الأيام دخل عليه واحد مجوسي بيعبد النار طلب من سيدنا إبراهيم طلب من سيدنا إبراهيم أن يضيفه فضيفه سيدنا إبراهيم حط قدامه الأكل ولسه بياكل فقال له من أي البلاد أنت من بلد كذا و... ومن أي ديانة أنت قال مجوسي قال له مجوسي وتأكل من طعامي لا وراح منعه أن يأكل من طعامي راجل مشي فإذا بالحق جل وعلا يخاطب إبراهيم عليه السلام يا إبراهيم هو يكفر بي منذ ستين عاما وأنا أرزقه وأعافيه وأنت لم تتحمله في وجبة واحدة أو في طعام واحد فخرج سيدنا إبراهيم يدور على الرجل حد ما لقاه قال أنت الذي عاتبني الله فيك قال وأي عتاب هذا قال له قال جل وعلا كذا وكذا فالرجل أول ما سمع كده قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله أكيد أنت على دين عظيم ما دام وصل الأمر إن أنا مجوسي وأنت رجل مسلم ورغم ذلك كنت حريص إن أنت تيجي تاخدنا عشان آكل وهكذا شايف الموضوع يبقى أحب الأعمال إلى الله سرور أي سرور أي حاجة سرور تدخلها على مسلم أو تكشف عنه كربة بدأ الحديث بالتعميم ثم بعد ذلك خص أول الحديث أحب الناس إلى الله أنفعهم وقال لك أنفعهم يعني إيه وسابها بقى أنفعهم لأي حد لأي حد أنفعهم لمسلم لغير مسلم لعزك الله لقطة لأي حيوان لطير مش قد إيه من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة ده حديث حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم يبقى سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة لقيته في كرب فرجت عنه الكرب أي كرب بقى خد بالك أو تكشف عنه كربة طب عليه دين أو تقضي عنه دينا يا سلام طب لقيته هيموت من الجوع جبت له لقمة ياكلها أو تطرد عنه جوعا شوف كأن الجوع ده يعني حاجة بشعة في البيت أو أو فاهم ازاي أو في جسد الإنسان وأنت بتطردها طرد بإيه؟ بالإطعام أو تطرد عنه جوعا ويقوم قايل لك بقى ايه ولان امشي مع اخي في حاجتي احب الي من ان اعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا شوف بقى فقه الاولويات يقول لك لو لو لو واحد محتاج لك في حاجه ومشيت في حاجته لحد ما تقضيها له احب الي الى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم من اني اعتكف في المسجد النبوي شهر كامل اعتكاف ليل ونهار عبادة وصيام وقيام وقراءة قرآن وذكر لله المشي في الحاجة ديت أفضل من إيه؟ من العبادة لأن العبادة دي لنفسك إنما الخير ده لإنقاذ مسلم سبحان الله فيقوم قايل لك بعدها إيه؟ ومن كف غضبه ستر الله عورته إيه علاقة الغضب بالخير ده؟ أحيانا لما تيجي تعمل خير ممكن تغضب يعني ممكن تيجي تعمل خير في واحد فهو يطلع مش كويس فتقول اقسم بالله ما انا عامل خير ما حدش يستاهل والله ما انا عامل خير في حد ابدا دولت اعوذ بالله قال لك لا ما تغضبش اعمل الخير واحتسب الخير ده عند الله سبحانه وتعالى ما نعملش خير ونرمي البحر احنا ما بنرميش حاجه في البحر احنا بنحتسب كل خير بنعمله عند الله سبحانه وتعالى خدت بالك يبقى من كف غضبه ستر الله عورته يبقى ما تغضبش وممكن تيجي مثلا تدي الواحد احيانا مع يعني سبحان الله احيانا تيجي واحد مثلا في شارع تيجي تديله جنيه يقول لك جنيه الله يسامحك تلاقي نفسك انت اتنرفزت فاهم ازاي؟ يعني ما انتش عاجبك الجنيه وممكن تديله 5 جنيه يقول لك بقى واحد زيك راكب عربيه مش عارف ايه وتديني 5 جنيه اه في ناس تنرفزك ما تتنرفزش اقزم غيظك كده واضحك فاهم ازاي؟ اه خليك هادي فاهم ازاي؟ اه يبقى ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظا هو عمال هو ما غضبش لكن برضه رغم انه ما غضبش متغاظ ونفسه يتفك في اي حد قال لك لا لا لا اكظم الغيظ ده خلاص يبقى نزلنا من مرتبة الغضب للغيظ فاهم ازاي؟ لا من الغيظ كمان اكتمه خلاص ما تطلعش غضب على حد ولا تضايق من حد ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه يعني ممكن يتنرفز على اللي قدامه ويشتمه ويضربه ويعمل لا لا لا, لا ما دي مش أخلاقنا ما نعملش كده ومن كتم غيظا ولو شاء أو من كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه شوف بقى الجزاء ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة اللهم ارض عنا وعنكم يا رب العالمين يقول لك ومن مشى مع أخيه في حاجته شوف الحتة الأخيرة دي بتاع إنها إيه متكررة بس متكررة وليها معنى جديد الأولانية قال لك ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا لما عادها تاني قال لك إيه قال لك ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أخوك بيدور على شغلانة فأنت قلت له طب تعالى إن شاء الله ربنا يقدرني وشغلك وديته عند صديق ليك يا فلان الله يبارك فيك ما فيش هنعمل ايه طب روح واحد تاني التالت الرابع تعبت معلش كمل كمل جميلك لحد اما جيت وصلت الواحد وشغلته عنده الحمد لله حتى يثبتها له ايه اللي يحصل بقى الجزاء شوف انت عملتها في الدنيا ايه اثبت الله قدميه يوم تزل الاقدام ربنا يثبت رجليك على الصراط اللي هو ادق من الشعره واحد من السيف وطول الصراط انا واقسم بالله ما اقدر اوصف لك طول الصراط هقول لك حديثين بس يوضحوا لك طول الصراط قد ايه بس مش هعرف برضه بس يعني اذكرهم لك على سبيل على سبيل المثال الحديث الاولاني رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي الحق جل وعلا يوم القيامه يا ادم اخرج من ذريتك بعث النار يعني نصيب النار فيقول يا رب وما بعث النار فيكون من كل 1999 في النار وواحد في الجنة هنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الصحابة فزعوا بقى النار هتبدأ يعني من كل 1000 على 999 وواحد بس اللي في الجنة قال لهم آه مين دول يا رسول الله مين اللي هيبقى في النار كده ومين اللي هيبقى واحد في الجنة قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم واحد بيطمنهم صلى الله عليه وسلم طيب الحديث الثاني رواه مسلم أيضا والترمذي واللفظ للترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال درس الكافر وفي رواية ناب الكافر يوم القيامة مثل أحد حجم الدرس الواحد أو السنة أو الناب في حجم جبل أحد شوف بقى الفم فيه 32 ضرس وسنه وناب اه يبقى 32 جبل طب ازاي يبقى في بق انسان بالماء ما انت شوف حجمه هيبقى عامل ازاي قال درس الكافر يوم القيامه مثل احد وسمك جلده تخن الجلد 40 ذراعا وفي روايه 70 ذراعا ولا ولا اختلاف لان كل واحد على قدر ايه؟ على قدر الكفر والعياذا بالله. طب اشمعنى الجلد؟ اشمعنى مش اللحم ولا العظم؟ قال لك لان الجلد محل تذوق العذاب اللي هو ايه؟ مكان الاعصاب. قال جل وعلا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب طيب ومجلسه من جهنم حجم بقى جسمه وفي رواية ما بين منكبيه كما بين مكة والمدينة بين مكة والمدينة دي 450 كيلو ده حجم الكافر الواحد عد بقى كده معايا كافر واحد حجمه كما بين مكة والمدينة وفي النار هتبدأ ب 999 من كل 1000 في المليارات دي كلها كل دول مصين في النار وفوق النار الصراط حجمه قد ايه عقلك ما يجيبش فربنا يثبت اقدامك على الصراط لو ان انت قضيت حاجه مسلم يا جماعه اشتغلوا اشتغلوا اكرموا الفقراء والناس اللي عايشين في العشوائيات والناس اللي مش لاقيين ياكلوا ممكن يكون الناس في العشوائيات ده دلوقتي قاعدين قدامي بيتفرجوا وسامعيني دلوقتي وبيقولوا يا رب يا رب يسر يا رب يا رب حنن علينا القلوب ان شاء الله هيحنن القلوب ان شاء الله اتمنى ان ربنا يكرمنا ويا ريت يا ريت يعني اتصلوا بينا على الخليجيه هنا ولا يعني مش عارف اقول ايه نتواصل ازاي المهم ان ان ربنا يكرمكم فرحونا فرحونا كل اسره مصريه والمصريين طول عمرهم اهل اصل وناس ولاد بلد وجدعان وعمرهم ما بيبخلوا ابدا وفي حب الخير الله اكبر عليهم تعال شوف اي واحد في اي منطقة في مصر كلها لو وقع الحتة كلها تقوم تسنده حتى لو كان الراجل ده مش كويس دي برضه الناس طبعهم ناس جدعان ناس ولاد بلد وانا واثق ان شاء الله ان ان الدعوه دي هتلاقي صدى ليها ما بنقولش يدفعوا الفلوس لحد بقول خد الاسره الطيبه الغلبانه ديت حطهم في شقه وادفع لهم الايجار الشهري بس لا هتدفع فلوس لحد ينصب عليك ولا حد يضحك عليك ولا اي حاجه وتبقى مطمن بنفسك ان الخير واصل وشايفه قدامك اسره كانت معدمه عايشه عيشه غير ادميه نقلتها وشفت الفرحه وشفت الدموع في عينيهم الله شفنا ناس هم رايحين يستلموا الشقق بتاعتهم مش مصدقين يا عيني احنا هنعيش في شقه زي مع ان شقه بسيطه اوضتين وصاله وحمام ومطبخ يا ربنا يكرمك ربنا يسترها والله العظيم كان الواحد قلبه بيتقطع وهو شايف المنظر الجميل ده شوف أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام ويقوم النبي يختم الحديث بكلمة عجيبة يقول لك وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل يا سلام إيه, إيه علاقة الكلام ده بكل الخير اللي ذكرنا ده كأن النبي بيقول لك شفت الخير اللي أنا ذكرته لك ده كله خير حلو قوي جميل قوي ها اوعى اوعى تعمل خير في حد وبعدين تروح تمن عليه او تاذيه او تفضحه او تقول ده انا اللي حطيته في الشقه دي ده لولايا ما كان يفضل عايش غير في الحفره اللي كان عايش فيها ده انا اللي لبسته اللبس ده انا اللي انا اللي وظفته انا بلاش ما تاذيش الناس في مشاعرها اعمل الخير وانساه ولو عايز تعمل خير تاني اعمل لكن مش عايز تعمل خير تاني كفايه الخير ده وانساه واحتسبه عند ربنا وعامل الناس بمعامله طيبه ولما تروح تسلمهم حاجه او شقه او بطاريه او او او حاول تحسن اليوم وتبتسم في وشوشهم ما تتعاملش بتعالي ما تحسهمش انهم اقل منك شوف النبي بيقول ايه واليد العليا خير من اليد السفلى عارف في ناس عندها ذوق حلو قوي قوي وكلكم ان شاء الله ذلك الرجل لما كان يعوز يتصدق كان يدفع الفلوس للفقير تخيل ازاي يقول له السلام عليكم اتفضل يا اخي فيقوم الفقير هو اللي يمد ايده ايه من فوق فتبقى ايد الفقير هي العليا مع ان هو بياخد فالتاني يكون قاصد كده عشان ما يجرحوش ما بيقولوش خد عشان انا اللي يدي العليا وانت اللي يدي السفلى لا يقول له خد اتفضل خد بالك ربنا يكرمنا ويكرمكم الحديث بقيه الحقيقه وهنعيش مع الموضوع ده بالذات يمكن بكره ويمكن كمان بعده لان انا فعلا عايز قلوبنا تتحرك قوي لفعل الخير خصوصا ان احنا داخلين بقى على الايام الاخيره في رمضان وعايزين يعني نجبر بخاطر الاسر الفقيره وفي اسر من النهارده حتى ايديها على خدها تقول يا رب نعمل ايه؟ العيال وداخل علينا عيد ومعناش فلوس لا نجيب اكل ولا شرب ولا نفرحهم ونجيب لهم لبس العيد، ايه رايكم؟ ما تيجي كل اسره نازله تجيب لبس لاولادها ياخدوا مقاسات اسره فقيره ويجيبوا لهم لبس معاهم ويدخلوا عليهم الفرحة ويخلوهم يعيدوا زي ما عيالهم عيدوا ربنا يسعدكم ويسعد قلوبكم ويسعد بيكم الناس الفقراء اللي قلوبها مليانة حزن ووالله وأقسم لكم بالله هتسعدوا الناس ديت ربنا هيسعدكم دنيا وآخرة وهيعوضكم كل خير وتطمنوا فلوسكم مش هتنقص ما نقص مال من صدقة هكذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث أقسم عليهن كان من بينها ما نقص مال من صدقة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته